أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم خير نبي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه المرسلين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة المشاهدون أسأل الله تبارك وتعالى أن يعطر أوقاتكم وأن يملأ قلوبكم بذكره وشكره وحسن عبادته وأسأله سبحانه وتعالى في هذه الأيام الطيبة المباركة أن يبدد أحزاننا وأن يكشف كرباتنا وأن يقيل عثراتنا وأن يشفي مرضانا ويرحم موتانا اللهم آمين يا رب العالمين إخوة الإيمان والإسلام هذا بفضل الله عز وجل هو لقاؤنا الخامس عشر في هذه السلسلة الميمونة الطيبة المباركة سلسلة السنن الربانية في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم وهذا أيضا هو لقاؤنا الثالث مع هذه السنة المباركة ألا وهي سنة التغيير والتي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبدل بها أحوالنا من الأسوأ إلى الأفضل ومن الذل إلى العز ومن الفقر إلى الغنى ومن الهزيمة إلى النصر نصرا عظيما شاملا للأمة كلها يعز فيه الإسلام وأهل وأهله ويذل فيه الكفر وأهله اللهم أمين يا رب العالمين وبالأمس القريب تحدثنا عن منطلقات التغيير وقلنا إذا أراد أي إنسان منا أن يتغير وإذا أرادت أي أمة أن تتغير فإن هناك منطلقات للتغيير وتكلمنا بالأمس عن خمس منطلقات فتكلمنا أولا من منطلقات التغيير أولا العقيدة والإيمان وأن الأمة التي تنطلق من عقيدة تستطيع أن تحقق النجاح والتقدم والرقي فشتان شتان بين أمة لا عقيدة لها ولا تنمي نفسها على أساس عقدي حتى ولو كان أساسا عقديا باطلا طالما أن الإنسان عنده عقيدة في قلبه لشيء معين فإنه يستطيع أن يحصل التقدم والرقي فما بالكم إذا كنا نحن بفضل الله عز وجل نحمل العقيدة الصحيحة عقيدة الحق عقيدة التوحيد فقلنا أولا العقيدة والإيمان ثانيا من منطلقات التغيير الحب حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وحب المؤمنين وحب الناس أو تقديم الخير للناس أجمعين ورأينا كيف أسس النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال سيرته كيف ربى أصحابه بالحب وكيف ملأ قلوبهم حبا وكيف نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أي شيء يقدر صفو العلاقة والأخوة والحب بين جماعة المؤمنين ثالثا من منطلقات التغيير البيئة واستشهدنا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يرويه عن هذا الرجل الذي قتل مئة نفس ثم أراد أن يتوب إلى الله أو قتل تسعة وتسعين وأراد أن يتوب إلى الله عز وجل فدل على عابد فسأله هل لي من توبة فقال لا فقتله فكمل به, به المئة الشاهد أن الله تبارك وتعالى يرشدنا من خلال معاملته لهذا العبد التائب أنه إذا أراد الإنسان منا أن يتغير فعليه أن يغير البيئة إذا كانت البيئة التي حوله بيئة سيئة بيئة فاسدة قلنا أن من منطلقات التغيير النشاط والجدية وترك أو التخلي عن الدعة والخمول ورأينا كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمتلك قدرا هائلا من النشاط والجدية وكذلك كان أصحابه على كافة المستويات سواء كان هذا في ميدان العبادة أو سواء كان هذا في ميدان الدعوة أو كان هذا في ميدان الجهاد في سبيل الله فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمتلك رصيدا هائلا من الجدية ومن النشاط فكان يصلي ويقوم من الليل حتى تتورم قدماه وكان يواصل في الصيام وكان صلى الله عليه وآله وسلم في أول الصفوف في, في الحرب على أعدائه كما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كنا إذا اشتدت الحرب وحمي الوطيس تترسنا برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني احتمينا وراء النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا خامسا من منطلقات التغيير التفاؤل والأفكار البناءة التفاؤل والأفكار البناءة ورأينا من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف أنه صلى الله عليه وآله وسلم أصل لمبدأ التفاؤل عندما قال إن الله يحب الفألة ويكره التشاؤم وكيف ربى نفوس أصحابه على التبشير لا التنفير وكيف ربانا نحن كذلك تبعا لأصحابه عندما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعثروا وكيف بث النبي صلى الله عليه وآله وسلم روح التفاؤل في الأمة من خلال ما كان يتلوه من آيات مبشرات في كتاب الله أو ما كان يلقيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مسامع أصحابه من أحاديث المبشرات وتكلمنا عن ذلك بالأمس القريب بفضل الله عز وجل المنطلق بقى النهاردة إن شاء الله نكمل في منطلقات التغيير بنقول إن المنطلق السادس للتغيير إذا أردت أن تتغير فخد المنطلق السادس عشان ربنا يكرمنا ونتغير بنقول سادسا من منطلقات التغيير والجماعة اللي كانوا بيكتبوا امبارح بقول لهم كملوا إن شاء الله كتاب معايا النهاردة في منطلقات التغيير بقول إن العنصر السادس من منطلقات التغيير أن تعمل شيئا إيجابيا إيه؟ بقول أن تعمل شيئا إيجابيا مختلفا أن تعمل شيئا جديدا مختلفا اللي هو روح الإبداع روح الإبداع فإذا أراد الإنسان إذا أراد الإنسان منا أن يتغير فعليه أن يجدد في أفعاله طبعا أنا بتكلم عن الأفعال إيه؟ الأفعال الصالحة التي تخدم الأمة وتخدم الأسرة وتخدم المجتمع وتخدم الفرد لذلك بقول لك عمل إيجابي فيه إبداع جديد عمل جديد لأنك كما قالوا في الحكم يعني إذا كنت تعمل كل يوم نفس العمل فإنك ستحصل كل يوم على نفس النتيجة يستحيل أن تحصل على نتيجة جديدة وأنت تمارس نفس العمل الذي تمارسه كل يوم لكن إذا نوعت في أعمالك وإذا نوعت في قدراتك ونوعت في في مواهبك تعلمت شيئا جديدا أتقنت صنعة جديدة درست علما جديدا أخذت دورة في نوع معين من من العلوم فإنك بذلك تتغير وتحصل على نتائج جديدة إذا ما نظرنا إلى سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم سنجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصل لمبدأ الإبداع لروح الإبداع والتجديد والابتكار في الأمة فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يقف أمام إبداعات أصحابه ولا يصادر آراءهم وأفكارهم إذا لم تكن أو إذا لم تكن مصادمة لشرع الله سبحانه وتعالى أما إذا كانت متوافقة مع الشرح الشرع الحكيم فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبلها تأصيلا منه لروح الإبداع والابتكار في نفوس أبناء الأمة فهو صلى الله عليه وآله وسلم الذي مارس تجربة جديدة وعملا جديدا لم يسبق إليه صلى الله عليه وسلم عندما جعل فكاك الأسير في غزوة بدر أن يعلم عشرة من أبناء المسلمين يعلمهم القراءة والكتاب فلما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مارس عملا جديدا حصل على نتيجة جديدة ألا وهي أنه مقابل كل أسير تعلم عشرة من أبناء المسلمين القراءة والكتاب هذا على على سبيل المثال أيضا إذا نظرنا إلى فعله صلى الله عليه وآله وسلم عندما أمر سيدنا عبد الله بن ابن عمر أو سيدنا عبد الله بن عمرو عندما أمره أن يتعلم اللغة آسف عندما أمر عندما طلب من سيدنا زيد بن ثابت أن يتعلم اللغة العبرية فتعلمها في خمسة عشر يوما ليه؟ سيدنا النبي بينوع في الفكرة هو بينوع في الأفكار وفي الأعمال وبيمارس أعمال جديدة ما كانش فيه مترجمين والنبي صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى مترجم يترجم له كتب أهل الكتاب وهي مكتوبة باللغة العربية باللغة العبرية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه أن يتعلم اللغة العبرية حتى يترجم له خطابات وكتب اليهود فإذا لما مارس النبي صلى الله عليه وسلم عملا جديدا فيه إبداع وفيه ابتكار حصل على نتيجة جديدة وأمن من مكر اليهود لأنه كما روي من تعلم لغة قوم أمن مكره من تعلم لغة قوم أمن مكره طيب أيضا مارس النبي صلى الله عليه وسلم عملا جديدا في غزوة الخندق حفر الخنادق واصطناع الحواجز لم يكن أمرا معهودا عند العرب في الجزيرة العربية إنما كان حفر الخندق فكرة أشار بها سيدنا سلمان الفارسي الذي قال عنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت هذا الصحابي الجليل في غزوة الخندق لما تآلبت تألبت وتكالبت الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشار سيدنا سلمان على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفروا الخندق فإن هذا سيؤمن المدينة وسوف يكون حائلا دون وصول المشركين إلى رسول الله وأصحابه فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الاستشارة وقبلها ولم يصادر روح الإبداع والابتكار عند سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه فأنا بتكلم نماذج مختصرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه كان يعلم الأمة أن تعمل أعمالا جديدة ملؤها, ملؤها الابتكار والإبداع حتى تحصل على نتائج جديدة لكن الإنسان فينا يقعد عشرين سنة 30 سنة يمارس نفس العمل بقول له الشيء ده هيكون ضرر عليك لأنك هتحصل على نفس النتيجة والإنسان فينا يرتقي إلى الكمال ويرتقي إلى التجديد ويرتقي إلى الأفضل فعشان أوصل للأفضل لازم أنوع في إمكانياتي وأنوع في, في أعمالي وأنوع في ابتكاراتي أزود نفسي أعمل عمل جديد أحفظ القرآن اعمل عمل جيد اكتسب نوع معين من العلوم اروح اتعلم مثلا دوره في الحاسب الالي اروح اخد دوره في اي لغه من اللغات لان كل ما تمارس عمل جديد هتحصل على نتيجه جديده لكن تخيل نجار يمارس كل يوم صناعه مثلا الباب والشباك طول عمره هيفضل يحصل على نفس النتيجه ان في الاخر بيصنع باب وشباك لكن لو حاول ان هو يبدع في صنعته صنعة الباب والشباك دي مثلا يحط حلية المرة دي كذا يجيب زخرفة يعمل كذا يستورد من الحتة الفلانية فكرة كذا في صناعة الأبواب والشبيك أو الموبيليا عموما مثلا يبقى كل ما يقدم فكرة مبتكرة فيها روح الإبداع هيحصل على نتيجة جديدة يبقى اللي عاوز يتغير لابد أن يغير الأعمال في حياته وأن يمارس أعمالا جديدة حتى يحصل على نتائج جديدة طيب دي رقم ستة رقم سبعة رقم سبعة امتلاك رسالة وهدف سام الإنسان الل- الل- الذي يريد أن يتغير أيضا يبص كده الرسالة اللي هو بيحملها إيه الهدف الذي يصبو إليه إيه هل هدف يستحق المجهود هل هدف يستحق الصبر والم- والمس- وال- والمصابرة هل هذا الهدف يت- يستحق أن أبذل فيه عرق الجبين وق- وكد اليمين ولا الهدف بتاعي هدف تافه وليس له قيمة ولن يقدم أو يؤخر في دنيا الناس اه كده آه فعلشان انطلق نحو التغيير يبقى لازم اكون بعتقد في هدف كبير وهدف غالي وه- وهدف عالي وهدف سامي واظن يا احبابنا اننا بفضل الله عز وجل نحمل افضل واسمى واعلى واغلى رساله الا وهي رساله التوحيد ألا وهي رسالة الإسلام لذلك أقول بفضل الله عز وجل الفرصة سانحة للأمة الإسلامية أن تحمل مشعل التغيير والتقدم والرقي ومسابقة الأمم لأن كل الأمم الآن يملكون رسالات منحطة رسالات مادية ورسالات وثنية ما أنزل الله بها من سلطان أما أمة الإسلام فأنا أعجب كل العجب كيف إن إحنا نمتلك هذه الرسالة ذات الأبعاد والأهداف الغالية النفيسة ولا نستطيع أن نحقق التقدم ولذلك احنا بنمتلك قضية ربحانة بكل المقاييس قضية كسبانة بكل المقاييس كما قال الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله لكنها قضية رابحة في يد محام فاشل وأنا آسف أن أقول هذا الكلام كيف يكون بين إيدينا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب المليء بالسنن الربانية المليء بالسنن الكونية المليء بال- بأنواع الإعجاز المليء بروح الابتكار المليء بالإبداعات الكتاب الذي يقودك نحو خيري الدنيا والآخرة وبعد ذلك لا نستثمر هذا الكتاب المكنون هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كيف لا نستثمره في نصرة وسعادة وفوز وفلاح أمتنا يبقى إذا أراد الإنسان أن يتغير فلا بد أن ينطلق أو ألا بد أن يكون ممتلكا لرسالة سامية ولهدف سام طيب رقم 8 من منطلقات التغيير الصبر والمصابرة الصبر والمصابرة لازم نعرف يا حبايبنا ان الطبع اللي انا اكتسبته او اللي هو اتأصل فيا لحد بقى عندي 20 سنة ها مش هقدر اغيره في 20 ساعة ولا في 20 يوم الا بتوفيق الله سبحانه وتعالى يبقى اذا لازم اعلم ابتداء واعرف ابتداء أن هذا التغيير الذي أريد أن أدخله على حياتي عاوز أغير من سلوك معين عندي عاوز أغير من خلق سيء عندي عاوز أغير من عادة ذميمة عندي عندي كسل عاوز أبقى نشيط مهمل في مذاكرتي عاوز أبقى راجل مجد عشان أحصل على أعلى الدرجات راجل رزقي مثلا ضيق فعاوز اعمل اعمال مختلفه يوسع الله بها علي في ايه في, في رزقي الى غير ذلك اي تغيير عاوز تدخله على حياتك اخي الحبيب واختي الفاضله لازم هتبذل فيه مجهود وهذا المجهود يحتاج الى صبر والى ايه مصابره فبيقول لك فاذا اردت ان تح ان تحصل نجاحا ما فاصبر وجاهد نفسك ليتحقق لك ما تريد فبيقول لك من المشهور ودي معلومة يعرفها معظم الناس يعني إن أديسون اللي هو آه، اخترع المصباح الكهربائي قام بأكثر من ألف محاولة بكم؟ بيقول لك بأكثر من ألف محاولة فاشلة قبل أن يصل إلى اختراع المصباح الكهربائي تخيل أديسون دوت عشان يعمل لك المصباح أو يخترع لك المصباح الكهربائي اللي أنت دلوقتي ما شاء الله بكبسة زر بينور لك المكان ها الراجل اللي اخترعه قعد ألف أو جربه جرب التج- يعني آه، عمل ألف تجربة فاشلة طب هل هو من منظوره هو من منظور أديسون اللي اخترع المصباح الكهربائي هل هو من منظوره هو كان بيعد هذه التجارب تجارب فاشلة لا أبدا بيقول لك إيه بيقول لك وكان يقول في كل مرة أنه علم طريقا لن يوصله لمبتغاه يعني إيه يعني كل مرة فشل فيها كان بيقول إن المرة دي أنا اكتسبت علم من المرة دي إن مش الطريق ده اللي هيوصلني للهدف يبقى أنا كده خلاص أدي واحد اتنين تلاتة أربعة ألف طريق مش هيوصلوني لاختراع المصباح الكهربائي لحد ما وصل في الأخير أو في النهاية إلى اختراع المصباح الكهربائي فكل محاولة كان بيكتسب فيها علم وكل محاولة كان بيكتسب منها تجربة فشوف الناس يا اخوانا انا بجيب المثل ده ليه انا بحبش يعني في الغالب ان انا استشهد باقوال ال ال الناس ديت لكن او بتا... لكن الحكمه ظلت المؤمن ان وجدها فهو احق الناس بها تمام كده وبعدين بنقول اذا كانوا الناس دول لا عندهم قران ولا عندهم سنه ولا عندهم سيره النبي صلى الله عليه وسلم المليئه بكل هذه التجارب والخبرات ومع ذلك استخدموا سنن الله فسخر الله عز وجل أو طوع الله عز وجل الكون له تقول لي إزاي ده دول مش موحدين ده ناس مش مسلمين دول كفرة أقول لك ما احنا اتفقنا وفي كل مرة بنقول الكلام ده بنقول أن السنن الربانية لا تحابي ولا تجامل أحدا من الخلق ولو كان هذا الواحد هو رسول الله صلى الله عليه عليه وآله وسلم لا يمكن ان السنن بتجابي او أو بت بت بتجامل او تحابي احدا من البشر انما ربنا سبحانه وتعالى وضعها على انها سنن ونواميس وقوانين ربانيه والله اللي هيتفاعل معاها ويكتشفها ويغالب بيها ال- او ي- ي- يستخدمها في تطبيع الكون من حوله من حوله ربنا سبحانه وتعالى بمقتضى السنن الربانيه التي لا تجامل احدا من البشر ربنا هيديله فكذلك الناس دي آه، ب- نظروا في الكون استفادوا لان احنا عندنا كتابين عندنا الكتاب المستور وهو القرآن الكريم وعندنا الكتاب المنشور وهو الكون من حولنا الكون المنشور ده اللي حوالينا بسميه الكتاب بقول لك عليه اسمه الكتاب المنشور ليه؟ لأن الكون مليء بالعلم من حولنا بس مين بقى اللي هيكتشف العلم ده ويحاول ويجرب مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وثلاثين أنا مش بقول إن الأمة ما فيهاش الأمة فيها ناس مخترعين وفيها ناس بتحاول لكن الناس دول مكانهم فين وجودهم على الساحة مقداره قد إيه وما هو القدر الذي تنفقه الدول العربية والإسلامية أو الدول الإسلامية والعربية على تجارب أو التجارب العلمية وعلى آه، مراكز البحث العلمي ده الدول الإسلامية يا أخي الحبيب لا تنفق على البحث العلمي 7% مما تنفقه دولة ال- ال- ال- الصهاينة لك أن تتخيل الدول الإسلامية مجتمعة في سنة من من السنوات السابقة لم يخرج منها حتى ولو جامعة واحدة كأفضل 500 جامعة على مستوى العالم الدول الإسلامية فين أهل البحث العلمي فيها موجودين أيوة فين مكانهم على الساحة وإيه هي الفرص اللي بتقدم ليهم وإيه الإنفاق اللي بينفق عليهم الهرم الآن كما نقول الهرم مقلوب القمة في القاع والقاع في القمة فتجد أهل الفسق وأهل الفجور واللي بيدعوا ان هم أهل التنوير وهم أهل التبوير والتدمير تفتح لهم شاشات ال- الفضائيات وتفتح لهم الصحف والمجلات و... وما إلى ذلك ده طبعا مش مو- موضوع معمول يعني كده ق- يعني كده لا ده هو عن تخطيط لضرب الأمة في مقتل لغزو الأمة فكريا وثقافيا واجتماعيا ونهضويا وكل شيء مش كده ولا إيه أما أهل العلم بقى المخلصين سواء كانوا من الدعاة الصادقين الربانيين أو كانوا من أهل العلوم اللي اللي هم عندهم هم للأمة الناس اللي نفسها تخترع شيء للأمة دول مهمشين أولا يحصلون على الفتات مما لا يستطيعون أن يعني يعني يعني يأكلون به لقمة عيشهم وفي نفس الوقت الضوء غير مسلط عليهم وأنا يعني مش عارف أقول إيه والله ولا أقول الكلام ده ولا ما أقولوش مش عارف لما كنت أبص كده على وزارة البحث العلمي اللي هي كانت موجودة في قدام المطار في طريق النزهة سبحان الله يعني ما- يعني أقول إيه الم- حتى منظر المبنى لا يصلح أن يكون مزرعة دواجن حتى فين احنا واحنا بنصلي وبنزكي وبنقول لا اله الا الله محمد رسول الله هل النبي علمنا كده هل النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا ما نحاولش مره واثنين وعلمنا هل النبي علمنا ان احنا ما نصبرش لما حد الصبر قد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما حدش بذ- ما حدش بذل جهد قد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولما اكلمك عن صبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مش هنخلص مش هنخلص ولكن ان شاء الله صبر سيدنا النبي هنلتقي معاه بقى بالتفصيل لما نتكلم عن سنة الابتلاء خصوصا عند سيدنا النبي اللي ربنا ابتلاه بكل انواع الابتلاءات في العرض وفي المال وفي النفس وفي في كل شيء ربنا ابتلاه في كل شيء فلم يجد يعني لم لن تجد احدا يصبر كما صبر النبي صلى الله عليه واله وسلم حتى الناس بيقول لك يا صبر ايوب حتى صبر سيدنا ايوب لا يوازي صبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم وان كان ايوب يضرب به المثل في الصبر لكن إيه، فنصبر ونبذل الجهد ونبذل الجهد والعرق حتى نغير الواقع المر الأليم الذي نعيشه ونأخذ القدوة والأسوة من مين؟ من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طيب يبقى احنا كده هنراجع مع بعض بس معلش سريعا عشان برضو اخواننا اللي بيكتبوا ورايا بنقول ان منطلقات التغيير اول حاجة العقيدة والايمان اثنين الحب ثلاثة البيئة اربعة النشاط والجدية آه، خمسة التفاؤل والأفكار البناءة ستة اعمل شيئا جديدا يعني خلي عندك روح الإبداع آه، سبعة امتلك رسالة وهدف سامي ثمانية الصبر والمرابطة على العمل الذي تقوم به حتى تحقق التغيير وحتى تحقق النجاح بإذن الله عز وجل طيب ال- العنصر التاسع في منطلقات التغيير المحاولة المرة بعد المرة حاول حتى نابليون لما سألوه بيقولوا له انت ازاي كونت الامبراطورية بتاعتك دي قال كان اللي يقول لي مستحيل آه، اللي كان يعني ما يطلب حاجه من جندي او قائد عنده فيقول له لا ده مستحيل يحصل الكلام ده فبيقول لك كان اللي يقول لي مستحيل اقول له حاول اقول له ايه حاول اللي يقول لي ما اقدرش او لا استطيع اقول له جرب تاخد بالك معايا اللي يقول لي مستحيل مفيش حاجه اسمها مستحيل مفيش حاجه اسمها مستحيل انا بقول الكلام ده على مسؤوليتي مفيش شيء في الدنيا دي مستحيل في اي مجال من الم- من المجالات ليه لاننا احنا يا اخوانا مش بن- بننطلق من قدرتنا او من ارادتنا بس لا نحن اولا واخي واخيرا وابتداء وانتهاء ننطلق كمسلمين يعني وموحدين بقدره الله عز وجل بقول الكلام ده ليه بقول عشان اثبت لك هل هناك آه، شيء مستحيل على قدره الله هم؟ يعني اللي كان يقول الناس هتطلع القمر ها نقول ايه مباشرة مستحيل هيكتشفوا كواكب تانية مستحيل لا لازم نعرف ان احلام الامس احلام الامس هي حقائق اليوم واحلام اليوم هي حقائق الغد اللي كان بالنسبة للبشرية أح- مجرد احلام مجرد احلام يعني جه زمن فتره من الزمن كان اللي يقول الارض كرويه كان بيتحرق بيت- بيتولع فيه فاصبحت ديت حاجات وحقائق هي موجوده فتخيل انت من ايه من جراء المحاوله المره بعد المره اللي طلعوا القمر دول او اللي طار الطياره اللي احنا بنركبها الان ما بقتش طياره كده من يوم وليله انما محاولات وراحت فيها ارواح وسالت فيها دماء لحد ما وصلنا ولسه كما قال الله ويخلق ما لا تعلمون بالله عليكم يا احبابنا امه تمتلك هذا المخزون العلمي في القرآن ويخلق ما لا تعلمون وما تتوصلش المخترعات حديثة ها لما ربنا يقول والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة طيب لو وقف لحد كده نقول القرآن دوت ناقص ليه ما جابش وسائل المواصلات الحديث على اختلاف أشكالها بقى لكن لما يختم الآية بهذا الختام الجميل المشرق المبدع قال ويخلق ما لا تعلمون فأي وسيلة تستجد إلى يوم القيامة مذكورة في القرآن مذكورة فين؟ مذكورة في القرآن وهنفصل إن شاء الله برضه لما نيجي نتكلم عن سنن التسخير كيف أن القرآن الذي امتلأ بعشرات الآيات التي تتحدث عن تسخير السماء والأرض والشمس والقمر والبحار والأنهار و و كيف ان المسلمين لم يستفيدوا منه بدر... لدرجة حتى عرائي الشيخ محمد الغزالي قال لك في, ال... في الوقت الذي تز... تزخر فيه آيات القرآن بالحديث في عشرات الآيات عن تسخير الفلك وعن تسخير البحر قال لك لم تصنع في ديار المسلمين سفينة واحدة شغلنا يعني حتى لما تقدمنا شوية شغلنا كله تجميع وتركيب وتقفيل تاخد بالك معايا المحاولة المرة بعد المرة عاوز تغير اوعى تفكر انك انت ممكن تنجح من اول مرة لا هتنزل هتفشل حاول تاني هتفشل حاول تاني وإلا لو بطلت وكفيت عن المحاولة هتبقى أسير لوضعك الفاشل المخزي واحكي لكم حكاية راجل الراجل ده كان ثري وكان عنده حديقة حيوان فحب انه يعمل تجربة وركز معايا حب يعمل تجربة مع الفيل فعمل ايه فربط الفيل بسلسلة ربط رجليه بسلسلة وكتف يعني الفيل وسابه الفيل طبعا قعد يحاول انه يفك السلسله من على رجليه كل يوم يحاول مفيش مفيش مفيش لحد ما خلاص الفيل استسلم للوضع خلاص السلسله في رجليه مكتفاه واقف وخلاص على كده الراجل بعد بضعه ايام جه ليلا وفك السلسله من على رجل الفيل ايه اللي حصل الفيل فضل قاعد او واقف في مكانه ليه لأنه يأس من المحاولات فرضي بالوضع الذي هو عليه فرضي بالإيه؟ بالوضع الذي هو عليه فأنا بقول لنفسي وبقول لحضراتكم اللي هيحاول ويفشل يحاول تاني وتالت ورابع وعاشر وعشرين ومية وألف وألفين ومليون لأن طول ما أنت بتحاول اعرف أن أنت على طريق التغيير واعرف أن أنت على طريق النجاح لكن لو توقفت عن المحاولات هتبقى عم الحج فيل يعني ايه هترقد في مكانك وترضى بالدون ولذلك اهل العزائم يروا الاحلام في قدراتهم يعني ايه بيحقق احلامه بقدراته اما اهل اهل الاحلام اللي هو اسف اللي هو ما عندوش غير الحلم بس الاماني الكاذبه الفارغه بس الحماس الفوار بس ده بيحقق احلامه او بيحقق طلباته وامنياته فين في الحلم مش بحقها في أرض الواقع أما أصحاب القدرات وأصحاب الخبرات وأصحاب الإمكانيات فهؤلاء يحققون أحلامهم في أرض الواقع اللي بيحلموا بيه بالليل يصبحوا بالنهار يطبقوه فحاول ولا تكف عن الإيه عن المحاولة ماشي كده وإلا زي ما قلت لك هتبقى زي الإيه هتبقى زي الفيل اللي خلاص حاول مرة واثنين وثلاثة يأس ان يفك رجليه فرضي ان رجليه تكون متكتفة حتى ولو ما فيهاش سلاسل فأنت ستظل أسير عاداتك وأخلاقياتك الفاشلة إذا حاولت وفشلت وتوقفت عن المحاولة لكن بقول طول ما احنا بنحاول أكيد إن شاء الله احنا على طريق الخير ونحن على طريق التغيير قولا واحدا طيب فأساس التغيير يبقى يبقي المحاولة دائما لأن الظروف تتغير وما لم نستطع تغييره البارحة ربما نستطيع تغييره اليوم انا حاولت امبارح الظروف ما كانتش مواتيه يا عم الحاج انك تغير امبارح يا اختي الظروف ما كانتش مهيئه ليك انك تغير امبارح ايش عرفك ان الظروف النهارده مش هتبقى مهيئه النهارده ما قدرتيش او ما قدرتش بكره ايش عرفك ان الظروف بكره مش هتكون مهيئه للتغيير يبقى التغيير اساسه ايه المحاوله المره بعد المره بعد المره طيب عاشرا من منطلقات التغيير المرونة ووجود الحافز عشان نغير في نفسينا ونغير في اللي حوالينا لازم يكون في حافز يدفعني الى التغيير لازم يكون في حوافز مكافآت ايه المكافآت دي وايه الحوافز دي ربنا لما قال لنا صلوا وصوموا وزكوا وحجوا وخلوا اخلاقكم طيبه كل الحاجات ديت ربنا وعدنا ادانا حافز ع- على كده بايه الجنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي اللي واقف قدامه وفي يده تمرات ي- يمضغها يمضغ يعني بعض التمرات في فمه فقال له يا رسول الله ما لي ان قتلت في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة فألقى تمرات كن في يده وقال لئن عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة تخيل مدة دقيقة أو دقيقتين شافهم حياة طويلة لأنه لقى الحافز مشجع لقى الحافز قوي لقى الحافز عظيم تخيل لو إنه سأل النبي والنبي قال له لا مالكش حاجة خالص كان هيعمل إيه كان هيقعد كده في الضله ويجيب كيس بلح شوال بلح ويقعد ياكل لان هي هيقاتل ليه هيموت ليه ولذلك جه واحد لعبد الله بن الزبير في قتاله مع عبد الملك بن مروان الراجل دوت قال له بيقول لسيدنا عبد الله بن الزبير انا راجل فارس وقاتل وم- ويعني قتال ومغوار وكذا وكذا فعاوز ينضم الجيش عبد الله بن الزبير على على ب- يعني بمقابل فعبد الله بن الزبير وعده بالمقابل لكن امتى قال له بعد ما تبلي بلاء حسنا بعد ما تقاتل وتدخل المعركه وتقاتل ادفع لك ايه اجرك فقال له الراجل قال له ايه قال له اعطيك كذا قال له ايه قال له اراك تاخذ روحي نقدا انت عاوز تاخد روحي دلوقتي كاش وتعطيني دراهمك نسيئه يعني عاوز تاخد روحي مقدما بينما دراهمك هتديها لي مؤخرا بعد ايه بعد ما اكون مت بعد ما اكون قتلت وانصرف عنه الايه الرجل ايه اللي صرف الرجل ده انه لم يجد الحافز الفعال الذي يدفعه الى ساحه الوغى والى ساحه القتال يبقى وجود الحافز في حياتنا عشان نتغير شيء مهم جدا هحفز نفسي بايه احفز نفسي بروضة المحبين بنزهة المشتاقين بجنة رب العالمين بالحور العين بال بال بال بال بال بالحور العين بجنات النعيم بالفردوس الاعلى بال- بانهار من عسل انهار من لبن انهار من خمر انهار من ماء غ- كل الحاجات دي ربنا كان بيحفزنا بيها احنا لما نيجي نغير هنقدم على اي عمل عاوزين نشوف ثواب هذا العمل عند الله ايه ثواب التغيير دوت عند ربنا ايه عشان نعمل التغيير بكل اريحيه وبكل نفس صادقه مع الله سبحانه وتعالى الوقت بتاعنا قارب على الانتهاء هديك كده كبسولات سريعه في عمليه الايه في عمليه التغيير معنا قد ايه خلاص فبقول لك بعد ما اتكلمنا عن منطلقات التغيير ال- العشرة بقول لك اكتب أهدافك أو اكتب أهدافك لتحول الأماني إلى احتياجات والمستحيل إلى ممكن والأحلام إلى واقع اكتبها ماذا تنتظر شوف أحلامك إيه واكتبها أمنيتك إيه واكتبها عشان بإذن الله في يوم من الأيام طول ما أنت بتحاول هتخليها واقع مش أحلام طيب الفرق بين الأغبياء والأذكياء أن الأغبياء يملكون حلما الأغبياء بيحلموا الأغبياء الأغبياء بيحلموا بس والأذكياء يملكون هدفا الأغبياء يملكون حلما والأذكياء يملكون يملكون هدفا إيه، بقول لك كمان يدفعك الأسى إلى الوراء لما تبقى عندك يأس و- وسوء ظن بالله يدفعك الأسى إلى الوراء ويبقيك القلق القلق في مكانك طول ما انت قلقان هتفضل رجليك متكتفه في مكانك مش هتتقدم خطوه للامام اما الايمان وينطلق بك الايمان الى الامام وينطلق بك الايمان الى الامام بقول لك كمان كل فكره عباره عن بذره كل فكرة عبارة عن ايه عن بذرة فلا تزرع شوكا لتجني عنبا الفكرة بتاعتك ديت نواية بذرة هتزرع ايه هتحصد ايه هتزرع شوك هتحصد شوك هتزرع شر هتحصد شر هتزرع عنب هتحصد عنب هتزرع قمح هتحصد قمح الافكار عبارة عن بذرة فلا تزرع شوكا لتحصد او لتجني عنبا يمكنك ان تحلم ان تحلم وتبتكر وتبدع أعظم الأفكار في العالم لكنك بحاجة إلى فريق لتحويل الأفكار إلى نتائج لأن احنا كأمة بنفتقد روح العمل كفريق فيمكننا الوصول إلى القمر إذا ما وقفنا بعضنا على أكتاف بعض لو عاوزين نوصل القمر طالما احنا فريق واحد وزي ما بيقولوا تيم واحد هنقدر ن- نوصل القمر لو كل واحد فينا وقفنا كده على اكتاف بعض وديت يعني نم- مثل لايه للتكاتف والتعاون في انجاز الاعمال شخص واحد شخص واحد يؤمن بقدراته ويصر على تحقيق اهدافه أقوى من تسعة وتسعين شخصا لا يملكون سوى الأماني الخداعة والحماس الفوار السلاح الوحيد المؤثر والفعال ضد الأفكار الهدامة هو الأفكار البناءة لا تفكر بالأحلام التي تناسب قدراتك فكر بالمقلوب فكر بالقدرات التي تناسب أحلامك المال لا يصنع أفكارا الأفكار هي التي تصنع المال الأفكار هي التي تصنع المال أرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الرسالة قد وصلت إلي وإلى حضراتكم وأن تحقق تغييرا جذريا في حياتنا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدل أحوالنا وأوضاعنا إلى الأفضل وأن يبدل أحوالنا إلى أفضل حال يرضيه عنا ويقر به عين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في نهاية الحلقة طبعا خلاص كده الحمد لله انتهينا وباختصار شديد طبعا من سنة التغيير إن شاء الله في الغد نلتقي مع سنة جديدة ومع قانون جديد بس بنبه إن من بركة العلم أن ينسب كل قول إلى قائله الحاجات المنشتات اللي أنا اديتها لك في الآخر ديت جايبها خش على جوجل كده اكتب اقرأ وتأمل هتلاقي دي عبارة عن أقوال مأثورة لعدد من الحكماء العرب والغربيين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بقول في نهاية سنة التغيير خلي عندكم أمل خلي عندكم ثقة في الله سبحانه وتعالى خلي عندكم ثقة دايما إن بكرة أحلى من النهاردة
هذه الدروس عن الحبيب وصحبه وصحبه نور لمن ضل الطريق فيهتدي فيهتدي فالخير كل الخير جاء بوحيه محمد من غيره لنا أسوة به نقتدي محمد في قوله أو فعله في صمته أو سمته فخر لكل موحد فسواه يؤخذ أو يرد كلامه كلامه من مثلنا إن سرنا خلف محمد